أسأله أن يتوب علي قبل الموت هذا غاية المنى والله مش طمعان يا رب في أي حاجة إلا أن ألقاك بقلب سليم وعمل صالح وأن ألقاك مغفورا لي يا رب العالمين والله ما لي أي هدف ولا أي أمل يا رب لا أريد أن أكون عالما مطمطما ولا محدثا بارعا ولا مشهورا ولا معروفا ولا صاحب تصانيف ولا شيئا من ذلك يا رب الكل الذي آمله في هذه الدنيا إني ما متش إلا وإنت راضي عني يا رب العالمين فاللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني كان السلف والتابعين يقولوا كده اللهم ارضى عنا ثم يسكت ثم يقول اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا إن لم نستحق مقام الرضا فارزقنا مقام العفو يا رب العالمين
هو ده الشيخ محمد عمر هو الشيخ عاش كده ومات كده فمين يفهم يفهم المعنى ده وانت تبقى من اللحظة دي شخص اخر تفهم عن ربك يعني ايه عالم يقبض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا للدرجات دي احنا تايهين في ناس راحت لسكة التخدير الحسي علشان تهرب من الواقع المر اللي احنا عايشينه وناس بتتخدر بأي حاجة تلهيها هعمل ايه مش هقدر اغير حاجة اهي كده كده ضياع ناس مش فاهمة هي عايشة ليه وناس مش فاهمة ايه المطلوب منها وفي هؤلاء جميعا يصدق قول الله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بالله مش ده أنا وأنت وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أي وذكر بالقرآن أن تبسل نفس أهي كلمة تبسل نفس فيها وصف دقيق لأحوالنا بالظبط يعني إيه تبسل نفس يعني يجترئ ويقتحم الذنوب ما يباليش جريء في معصية الله فلما يقتحم الذنوب تحيط به خطيئته فيسجن فيها تبسل تسجن تسجن بايه بالمعاصي كل واحد عنده ذنب سجنه مش عارف يطلع منه اتعود على انه يعمل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي اتسجن في هذا الذنب فصار في غفلة مش عارف يطلع فما بقاش شايف وما بقاش عارف وبقى تايه حيران ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع هي المشكلة فين ان انت لو تركت لنفسك هتقع في السجن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لأني إن وكلت إلى نفسي طرفة عين سأقع لا محالة المشكلة إن أنت تركت لنفسك فلا تظنن أن الأمر كان من قبلك وإنما قد أعرض عنك الحافظ ربنا كان وليك فلما تركت لنفسك وقعت في السجن وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها انتهت وقع في الأسر عاش في غفلة ومات غافلا وبعث غافلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أحاطت به الخطيئة أحاط به جرمه أحاطت به ذنوبه فبقت سد بينه وبين ربنا أولئك الذين أبسلوا سجنوا في الدنيا بالمعاصي وسجنوا في الآخرة في جهنم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا سيب المين من ينفعك يا مسكين غيره من يصلح حالك غيره من يسعدك غيره من يرزقك غيره قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ودي مصيبة المصايب في عالم الملتزمين اليومين دول كل يوم والتاني انتكاسات فتور مش لاقي قلبي مش لاقي النشاط اللي كنت عليه في أول الالتزام مش لاقي مش لاقي ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله وابن القيم بيقول فمن ذاق طعم الإيمان ثم ترك سبيل الإيمان فإنه يعيش في الدنيا معذب أشد من عذاب الكافر والمنافق ذاق ثم ترك عرف وتخلى فهو ينعم ويرزق ويسدي عليك من كرمه وفضله ثم نعرض فعشان كده يعيشون هكذا تائه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الشياطين عملت ايه خلته يعيش في الهوى وده حالنا والله اللي على مزاجي أعمله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فصار عبد هواه وأضله الله على علم كان عارف السكة كان عارف يمشي ازاي فضل وصار عابد هواه والله والله والله أعظم الآفات والمصائب التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان عبودية الهوى اللي هواه بيقول له عليه بيعمله حلال حرام ما بتفرقش مش مهم راضي ساخط ما بتفرقش فهذا استهوته الشياطين ايه الجزاء بقى تايه بقى ماشي في الارض حيران طب امشي مع دول طب اعمل كده طب ما انا عملت كده وما نفعش وعملت كده وما نفعش طب امشي في سكه المعاصي ما بقتش احس لها طعم طب امشي في سكه الدين ما انا مش حاسس بحلاوه الايمان اعمل ايه تايه كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا تعال امشي اهو يا عم السكة اهي إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين المعنى ده خطر ببالي لأنه في الثلاث أربع أيام اللي فاتت المشهد عجيب الناس بتقتل وتشرد وفي الكرب واحنا مشغولين بكأس الأمم الأفريقية أول امبارح توفي أعلم أهل مصر في الحديث والناس ولا تعرف حاجة مين الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف قالوا إن كان في هذا الزمان حافظ يبقى الشيخ محمد عمرو في نفس اليوم مباراة مصر فالناس مشغولة بترتيبات المباراة ومحدش موجوع على فقد هذا العالم الجليل لما يبقى أعلم أهل البلد ويمكن من أعلم أهل الإسلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عنه حاجة يبقى احنا تايهين ولا مش تايهين تايه كلام كانت ليلة الثلاثاء الساعة واحدة بالليل فأخ اتصل بيا يبكي بكاء الدم وقال لي المعنى ده قعد يصرخ يقول لي يا شيخ يا شيخ مصيبة يا شيخ مصيبة الناس مش دارية الناس مشغولة بالماتش اللهم لك الحمد ربنا امتن عليا ووقفت على كفن الشيخ وكنت بفضل الله عز وجل سأغسله لكن زوجته أبت قالت ما يغسله إلا أنا أخذت بحديث أمنا عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه فغسلته وولاده أول ما دخلنا أول مشهد أنا ما دخلتش بيت الشيخ قبل كده الشيخ اللي هو أعلم أهل مصر عايش فين ايه الشقة اللي هو قاعد فيها متواضعة جدا جدا جدا بس الشقة ما هي إلا جدران عليها كتب فلازم هيبقى فيه أثار للغسل المية بقى وبتاع بيغسلوا مفيش مية والوقت مش وقت الناس قعدت تمسح وتشيل وتحط فأنا عدت عليا وموقف ان انت واقف على جثمان الشيخ قدامك ذهل عقلي يعني لكن بصيت كده وما حطيتش في دماغي يعني فوانا نازل قال لي شفت اللي حصل انس ابن الشيخ كان بيغسله فراح لاحد الاخوه قال له في حاجه حصلت ايه من ايات ربنا الميه ما بتنزلش ننزل ميه ينزل يا دوب حاجه بسيطه جدا الميه دي راحت فين والله الذي لا اله الا هو كده احنا مش مدروشين راحت فين محدش عارف هم نفسهم اللي واقفين على الغسل بيقولوا كده اللي واقفين على الغسل بيقولوا مش عارفين الشيخ مات ازاي بقى الشيخ دخل اوضته جاب تسجيل وقاعد بيسجل اجوبه على اسئله في الحديث وهو بيترجم لراوي من الرواه التسجيل موجود لغايه دلوقتي قعد يقول ويتماسك شويه ويقول ويتماسك لغايه ما بقاش فيه صوت خالص ما طلعش صوت حشرجة ما طلعش صوت أي حاجة بس آخر كلمة نطقها الشيخ كانت في شغله كان بيترجم لراوي من رواة الحديث ومات كده الشيخ طول عمره خامل خامل ما بيحبش حد يعرفه خفي الشيخ أبو اسحاق كان بيقول الشيخ محمد عمرو أعلم مني لكن أنا شهرني خطبي ودروسي انما الشيخ ما كانش يحب يعمل الكلام ده خالص الشيخ لما كنت تروح تساله في اي مساله لو اي مساله في الفقه لو قلت له الظهر اربع ركعات يا شيخنا يقعد يبص كده شمال ويمين لغايه ما يشوف اي اخ ولا حاجه يقول له اسال ده انا شفت الكلام ده بعيني راسي لكن لو سالته في الحديث في مجلس الاسناد بيجاب من اي حته تقول له الحديث الفلاني يقول لك اه ده اللي هو من طريق كذا عن كذا عن كذا عن كذا في كذا و و و انا اول مره رحت الكلام ده من 16 سنه كنت لسه صغير فقالوا لي ده اعلم اهل مصر وتروح فرحت ما فيش 10 تنفار قاعدين وبيشرح كتاب اسمه علل الترمذي انا والحيطه حاجه واحده ما فيش خالص يعني ايه اللي بيتقال ده يعني تيجي تقول له تقول له اي حاجه اي حاجه مثلا ايه بيترجم لاي راوي من الرواه فيجي يقول لك مثلا محمد ابن علي في كام واحد في الدنيا بقى محمد بن علي يقول لك محمد بن علي اللي بيروي عن فلان ابن الفلان ده كذا كذا كذا واللي بقى اللي البصري اخباره كذا وبقى اللي مش عارف ايه ايه فاحنا قاعدين ايه ده احب الصالحين ولست منهم بجد مش ممكن مش ممكن حفظ الشيخ اتقانه بعض المشايخ مصر يقدم الشيخ محمد عمرو على الشيخ الالباني نفسه انتوا فاهمين انا عايز اوصل رساله ايه وده ولا حد درى بيه بس بص ايه ربنا بقى الراجل عاش كده مش من السهل ان انت تعرف تتعامل معاه اول ما يحس ان حد بدأ يعني يهتم بيه ولا يعمل حاجة يمشي الشيخ كان عايش زاهد الى ابعد حد احد الاخوه يقول لي دخل مرة في عقد فاخ بص عليه على الرجل اللي بيصلي هناك ده هفت نفسه انه يتصدق عليه وما يعلم ان هذا محمد عمرو عبد اللطيف اعلم اهل مصر بالحديث شيخ كان بيبقى في الدرس شنطته بقى ايه عارفين شنطة الخضار بتاعة النساء دي اللي هي القديمة دي اللي بإيدين دي اللي بيجيبوا فيها خضار أدي شنطة الشيخ وعامل عليها سوليتيب كده ويحطوا فيها كتب الإخوة يقولوا تروح تحضر على الشيخ الشيخ يجيب لك ما لذ وطاب وهو ياكل فول وطعمية حياة الشيخ كده أحد الإخوة لسه امبارح بيقول لي يقول لي الشيخ أنت عارف يستحيل لما تيجي تشرب عصير الشيخ يقدم لك عصير فلما يتشرب بيبقى حاجة خفيفة كده يستحيل الشيخ يغسلها حاطط فيها شوية مية ويشرب هو ده الشيخ محمد عمرو شوفوا عاش ازاي ايه اللي سابه الشيخ انس بيقول الشيخ كل اللي سابه لنا 530 جنيه ومكتبة بالملايين فأبى الله إلا أن يشهره زي ما الشيخ سيد حسين قال في الجنازة أشهره يوم وفاته ألفات الناس دي والفضائيات و و و ايه الشهرة دي مرة واحدة آلاف كانوا في الجنازة مشايخ مصر كلهم بفضل الله عز وجل شهره الله عاش خاملا فأشهره الله يوم وفاته فالمعنى اللي حسيته أنا تايه أنا من غير الشيخ تايه صحيح أنا قلت كده إن أنا مش محدث بفضل الله أنا تلمست على إيد الشيخ سنتين لكن دي مش سكتي بس آخر كلمة الشيخ قالها لي كنا في عقد فالشيخ شاور لي وهم الإخوة قالوا لي إنه الشيخ بيسمع لك شرايطك شرايط أنا إيه هيسمع لي أنا قالوا لي آه ده الشيخ بيسمع شرايطك وبيحبها جدا ومش عارف وبيبعت يجيبها من المكتبة ومش عارف إيه وإيه أحد المشايخ الدعاء بيحكي لي بيقول لي أبشر يا شيخاني أنا كنت قاعد عند الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لقيته باعت يجيب شريط شكلي من غير الحجاب وحشني فأنا اتجننت قلت له طب يا شيخ تسمع مش عارف أحسن خاتمة ولا مش عارف إيه ماشي حاجة ماشية في الموضوع إنما أنت هتعمل أنت بشكلي من غير إيه اللي دخل ده وده فالله يرحمه الشيخ قال كلمتين كده يعني فالمهم إن هو كان بيني وبينه ود فلقيته نده عليا أول مرة قالوا له الشيخ هاني هو مش عارف إيه فقال لهم ابني هاني أنا الكلمة دي لما مات قعدت أقول أنا مش هبقى فلان بس أنا دوري إيه أنا دوري حاجة واحدة أنا أقدر أدعو في الناس عشان أطلع محمد عمرو عبد اللطيف آخر ده اللي أقدر أعمله أقدر في الدعوة أقدر بحث الناس ان احنا نطلع حافظ من الحفاظ ومحدث من المحدثين بحيث ان في اخ يطلع راجل يفهم الرسالة فموت الشيخ يقلب موازين حياته وعشان كده انا قلت النهاردة هكلمكم اهو اوصل حاجة يمكن حد يفهم يمكن حد يفوق من التوهان اللي احنا عايشينه انا قلت الرسالة منك يا رب انه ما يقوليش ابني الا وكأن فيها معنى من كده مش عشان حاجة مش عشان انا بسلامتي لا علشان ربنا بيبعت لي رسالة بيقول انت ليك دلوقتي وظيفة معينة لازم تقوم بيها هو ده اللي انا فهمته من الحدث نفسه سبحان الله قبلها بيوم كنت شفت رؤية وتحققت كما هي بس مش مهم ايه هي بس يعني نفس اللي حصل تقريبا في الجنازة الفكرة دلوقتي ان احنا محتاجين راجل يفهم عن ربه رجل الاسلام اللي الامة مستنياه احد مشايخنا بيقول شيخ محمد اسماعيل بيقول انا الفت كتاب علو الهمة لشخص لم يوجد بعد اسأل الله تعالى ان يقرأ كتابي فيكون سبب في علو همته فيبعث هذه الأمة من جديد مين ده بقى ينفع تبقى أنت قول لي يا عم أنا جاي أحضر لك الدرس عشان أنا بتاع ذنوب ومعاصي تيجي تقول لي محدث ومش عارف إيه إحنا ناس غلابة احنا ناس قدينا ليه لا والله ليه لا ليه ما تبقاش ليه ما تشعرش الشيخ ايه اللي خلاه بقى كده عاش عادي جدا بس بفضل الله عز وجل ربنا من عليه بالالتزام والهداية من سن مبكر بس لما بقى عنده 20 21 سنة هفت نفسه لعلم الحديث من ان هو ماشي فتح كتاب لقى واحد قاعد بيقول ان كتاب الترمذي ده فيه وفيه وان كتاب المستدرك بتاع الحاكم ده كذا بدأ يقرأ كتب الشيخ الألباني الأولى خالص السلاسل الصحيحة و و و هفت نفسه لهذا العلم ومن هذا السن إلى أن توفي الشيخ توفي عنده 52 سنة الفترة دي كلها أغلبها الشيخ كان مبتلى بالمرض كان عنده سكر وهو صغير وعلى طول كان تجيله غيبوبة أنا من أكتر حاجة صدعت قلبي هو كان بيسجل في الآخر خالص بعض الخطرات أو بعض الفوائد فبيتكلم فقعد بيحكي عن بعض الحاجات اللي حصلت له في حياته فبيتكلم على الغيبوبات بتاعة السكر وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى في كل مرة من عليه بالشفاء قعد بيقول يقول وحصل كذا وبعدين قال واحياني الله عز وجل وراح ساكت وراح قايل والله يا رب انا كسرت قلبي والله يا رب انا مش عايز حاجة انا مش عايز ابقى عالم مطمطم عالم يعني الناس تقول عليه فلان الفلاني ولا عايز ابقى محدث ولا عايز ابقى صاحب تصانيف والله يا رب ما عايز الا انك ترضى عني لو تسمعها طالعه من قلبه عامله ازاي بيقولها ازاي هو الشيخ عاش كده ومات كده هو ده الشيخ محمد عمر فمين يفهم يفهم المعنى ده وانت تبقى من اللحظة دي شخص آخر تفهم عن ربك يعني ايه عالم يقبض يا جماعة الفتن اللي احنا عايشينها دلوقتي عشان افهمكم المعنى ايه الفتوى اللي انت تسمعها تقول هي دي الفتوى اللي مفيش قبلها ولا بعدها مين لو قلت لي الشيخ فلان هتلاقي واحد تاني يقول لك طب ما فلان احسن طب فلان هيقول لك طب ما علان بيقول حاجة تانية مين صاحب الفتوى من عشر سنين لما كان في المشايخ الكبار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والمشايخ الكبار فكان تيجي تقول لأي حد فتوة الشيخ فلان ده شيخ الإسلام فخلاص ما يعرفش يتعداها إنما دلوقتي هتقول له مين هو ده المعنى إنه بقبض العلماء يقبض العلم فالناس تبقى عاملة إزاي حيارة مش عارفين يعملوا ايه شوفوا المعنى في موت العالم كم من نذير فيه علشان انا عايزك تطلع من درس النهاردة بقرار انك لازم تتغير انك لازم تتعلم تلحق قبل فوات الاوان كان ابن شهاب الزهري يقول بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا طول ما الناس بتتعلم طول ما الناس بتفهم قاعدين نقول في كلام وانتوا تسمعوا وتخرجوا تقولوا جميل قوي والله الدرس ده كان رائع من احلى الدروس بتاعت الشيخ والله يا سلام ربنا يكرمه والله الشيخ السلام عليكم وانا اقول انا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد انا قلت اللي عليا واللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش ما يسمعش كلام وسماع وكل سنه وانت طيب لغايه امتى والفتن دي يعني هو لازم تنزل علينا بليه قاصمه عشان نفوق اه لازم يحصل زلزال لازم يحصل مش عارف ايه لازم يحصل ايه لازم تحس ان انت بقت مرعوب بقى فالناس بقت يلا بقى كله بقى يركز يلحق نفسه حتى لو عمل كده حتى لو نزل بنا البلاء مش هيعرف يركز لانه مش عارف يعمل ايه هيلطش هيلطش والله هتلاقيه قاعد يعني اعمل ايه اروح اعمل عمره طب اقعد في الجامع طب امسك مصحف طب اسيب الشغل طب اعمل ايه اعمل ايه قول لي قول لي اعمل ايه هيبقى عامل كده هو ده ما هو مفيش هدف ما هو مش فاهم يعيشها صح ما هو مش فاهم انه لما يشتغل يشتغل بنية فيبقى عمله في سبيل الله مش عارف يتجوز بنية فيبقى زواجه في سبيل الله مش عارف يذاكر بنية عشان تبقى مذاكرته دي إعلاء لرايد دينه اللي بينتمي ليه مش عارف مش فاهمها مش لاقيها ما تعلمهاش لازم تبقى مستشعر الخطر انه النهاردة الفتن دي هو الشيخ عنده خمسين سنة طب ليه ربنا ما مدش في عمره 20 30 سنة كمان يموت عنده 60 70 سنة النبي قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين بيصطفيه وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فأنت يا ترى هتقبض مفتون ولا غير مفتون قال والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم طول ما الناس بتتعلم ثبات الدين والدنيا مش انت دي مشكلتك اثبت على الطريق مش هتثبت الا بعلم وعلم مش يمسك لي كتاب يحفظه علم يدخل دماغه ويخاطب قلبه علم يورثه الخشية مش علم يخليه يعرف يتكلم كويس ويتنطط قدام الناس ويقول كذا وكذا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نذر الساعة قبض العلماء يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل يتقارب الزمان حاسس بالوقت اليوم بيجري مش ملاحق ويقبض العلم بقبض العلماء وتظهر الفتن ده يا جماعة زماننا ولا ده زمان غيرنا وتظهر الفتن ويلقى الشح النهاردة لو دعيت أي حد للإنفاق في سبيل الله في الزمن بتاع غلاء الأسعار ده والأحوال تلاقي الناس بيطلع وهو يعني وبعدين الله أعلم بكرة هيبقى فيه إيه والأخبار فيا عم خليهم للعيال ينفعهم دول مش هيعرفوا يعيشوا يلقى الشح ويكثر الهرج فتن المقاتل اللي بتحصل ما بين المسلمين بعضهم مع بعض وما بين المسلمين وغيرهم ويكثر الهرج أي يكثر القتل وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد يرفع العلم بإيه؟ بقبض العلماء يظهر الجهل دلوقتي أي حد يجيبوه يبقى شيخ الإسلام يفتي وبقى في زمان الفضائيات ده انسى انت طلعت قدام الكاميرا وبعدين اتسالت سؤال مش هتعرف تقول لهم لا ادري اقول لهم لا ادري امال انا جايبيني اعمل ايه فيعني اقولها بقى اللي ايه يعني يجي معاك تقوله يعني والله المستعان ويظهر الجهل ويفشو الزنا يذهب بالرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد يبتدي عدد الرجال يقل والنساء تكثر فتبقى مصيبة لغاية ما يبقى العدد يوصل كده للواحد خمسين امرأة فلازم حاجات كتير جدا تتصحح علشان زمان الفتن اللي احنا عايشينه ده نعرف نخرج منه بسلام مرة تانية اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين موت العالم نذير الضلال والانحراف قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء وفي لفظ رؤوسا رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الناس تاخد واحد وده أنا بقوله انه لا تحمله الناس ما لا تطيق هو راجل داعية ده مش تخصصه فهو كونه ان هو يعظك كونه ان هو يوصل لك رسالة خير مش معناها ان هو بقى عالم في الفقه علشان لا توقعه هو في اشكال لكن الدعاء والمشايخ بيشتكوا الامرين العدد كتير واحنا قليلين انت عايز تسأل فلان ومين الثابت عنه حتى لو كان قدامك مشايخ قد كده لكن اللي انت بتتثبت من فتواه دول قليلين فمين يسأل يبقى محتاجين ناس تطلع تتعلم وتفهم الناس علشان تقوم بسد الثغرة وإلا يتخذ الناس هؤلاء الجهلاء فيبقى فساد في الدين والدنيا وفي الآخر خالص هيطلعوا لك واحد تيجي تقول والدك طب ما هو الصح كذا يقول لك ليه ما الشيخ فلان بيقول كذا طب ما يا عم الشيخ ده مش تخصصه ده مش حاجته ايه انت هتطلع انت احسن من اللي بيطلع في التلفزيون فهو الله المستعان وروى النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك الكلمة دي من فوائد الشيخ محمد عمرو كان بيقول ما نقولش لطلبة العلم اللي قاعدين يعني ما نقولش ووافقه الذهبي المستدرك بتاع الحاكم ما يقولش كده إنما نقول لم يتعقبه الذهبي أنا مش هشرح دلوقتي أنا مش في درس علمي يعني بس يعني فائدة طالما جت أفتكر الشيخ بيها يعني والحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي وصححه الألباني عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء قال هذا أوان يرفع العلم فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا إزاي؟ ما القرآن بين إيدينا اهو وإحنا الحمد لله قاعدين بنقرأه ونتدبره هدي الصحابة عشر آيات يحفظوها ويعملوا بها ويتدبروها فاحنا بنعلمه أولادنا وبنعلمه نسائنا الصحابة بتدينا منهج يا أيها الرجل في بيته حق زوجتك عليك وحق ابنك عليك أن تعلمهم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة هذا الصحابي زياد بن لبيد قال له أنا كنت فاهم أن أنت فاهم وذكر له ضلالة أهل الكتاب طب ما هم بين إيديهم الكتاب لكن حادوا عنه وانحرفوا زي أحوالنا نحب إيه نتغنى بالقرآن ده آخرة الموضوع تحب الشيخ فلان تسمعه أو تروح تصلي مع فلان قرآن كده حاجة جميلة بركة ذكر ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك عن الصحابي راوي الحديث فقال صدق عوف بن مالك ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم قلت لا أدري قال ذهاب أوعيته من أوعية العلم العلماء أيوة جربوا أنا بقعد أمسك الكتب واقعد اجيبها شمال ويمين ممكن تقعد ليله بحالها بتبحث في مساله ترفع سماعه التليفون وتكلم اي حد من المشايخ في دقيقه يكون مخلصها لك فقال له ذهاب العلم ورفع العلم بذهاب اوعيته قال هل تدري اي علم يرفع بصوا بقى فقه الصحابه قال لا ادري قال اول علم يرفع الخشوع حتى لا يرى خاشع هم كانوا بيتعلموا ازاي يبقوا خاشعين هم كانوا بيعتبروا التزكية والتربية علم عظيم وهو أول علم يرفع بين الناس اللهم إليك المشتكى هذا نذير الساعة موت العلم نقص في الأرض قال الله جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الأرض ننقصها من أطرافها يعني الأرض بتاع الجيولوجيا بيقولوا انها بتبقى في نقص حسي بالفعل للارض من الاطراف عطاء بن ابي رباح قال ايه بقى قال نقصها ذهاب فقهائها وخيار اهلها فعلق ابن عبد البر في كتاب ماتع يا ريت اللي هياخد من الدرس ده فائده وهيبتدي يتعلم يجيب الكتاب المهم الخطير ده جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر في هذا الكتاب يقول وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا إن الأرض تنقص بنقصان وذهاب الفقهاء والعلماء عارفين ابن سيرين ابن سيرين ده أحد فقهاء السلف وأحد زهاد السلف اسم من الأسماء الكبيرة جدا المهم ابن سيرين كان معروف بتأويل الأحلام تأويل الرؤى فجاءه رجل فقال إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على يسمينة طير نزل على يسمينة فنتف منها ماشي ثم طار حتى دخل في السماء ابن سيرين قال ايه بقى قال هذا قبض العلماء الراوي بيقول فلم تمضي تلك السنة حتى مات الحسن البصري وابن سيرين نفسه ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا جميعا في هذه السنة تنقص قبض العلماء موت العلماء ثلمة في الإسلام يعني ايه ثلمة كأن الإسلام ده لو في جدار لو احنا اعتبرنا ان الإسلام ده حصن كبير كأن لبنة منه طوبة فيه اتفتحت فلو اتفتحت يدخل ألف واحد تدخل الوساوس ويدخل الأعداء من ها هنا وهم داخلين من هنا ما هو جهل المسلمين بشريعة ربهم وجهل المسلمين بربهم ابتداء وعدم تعظيمهم لأمر الله ابتداء هو اللي خلاهم مسرفين على أنفسهم في المعاصي قال الحسن موت العالم ثلم في الإسلام لا يسدها شيء ما كان الليل والنهار وقال ابن عباس لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل واحد ورا واحد وبعد كده مش هتلاقي هتلاقي اللي أنا بتكلم عليهم دول اللي هيقول لك أي حاجة هو ده اللي هيبقى موجود تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير مش المشكلة ان انت ما يبقاش معاك فلوس مش المشكلة ان اي حد يموت هكذا انما لما يموت عالم او رجل حر كلمته كانت لها تأثير يموت بموته بشر كثير انا قرأت النهاردة وصية ابو الدرداء دي وقلت والله احنا بالضبط بصوا ابو الدرداء بيقول ايه قال تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم وقبضه أن يذهب بأصحابه ماشي العالم والمتعلم شريكان في الخير هم دول اللي على الخير وسائر الناس لا خير فيهم يا إما يبقى عالم يا إما يبقى متعلم من المهد إلى اللحد ثم قال إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه وإن استغني عن علمه نفع نفسه أنا اتعلمت مش عشان أبقى شيخ مش عشان أقعد أبقى مشهور وأبقى فلان الفلاني أنا ما اتعلمتش عشان كده أنا اتعلمت عشان أرضيك يا رب عشان أقرب منك يا رب علشان يا رب العلماء دول أعظم الناس منزلة عندك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فطالما بيرفعهم يبقوا قريبين منه لأنه الأعلى العلي سبحانه فبيرفعهم فأنا اتعلمت عشان أتقيك يا رب إنما يخشى الله من عباده العلماء أنا اتعلمت عشان كده ليس إلا أبى الله إلا أن يجري الحق على لساني ويسمعه الناس دي مسألة تانية مش بتاعتي فبيقول يبقى الناس محتاجاه وهو مش محتاج لهم لو ما نفعهمش على الأقل نفع نفسه وإن استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده قال فما لي أرى علماءكم يموتون اسمع فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون ولقد خشيت أن يذهب الأول مات الشيخ ولا يتعلم الآخر أنا وانت ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم وصلت هم أحدنا بطنه فين بقى اللي يقعد من العشاء لغاية الفجر في تحرير مسألة يقعد على مكتبه ما يقومش فين بقى اللي هيحط من دلوقتي برنامج لحفظ القرآن في شهرين ثلاثة أربعة في سنة بس من اللحظة دي هيتغير فين بقى اللي هيطلع حافظ من حفاظ السنة هيبتدي يحفظ الأربعين نووية ويقرأ رياض الصالحين ويحتك بالكتب وياخد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ويبتدي يتدرج في تعلم علم السنة فين ده جياع من العلم شباع من الطعام قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون تعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء ما لي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به هو قال حرزقكم ليه انت حريص هيديك لما يلاقيك في طاعته هيديك مش هيمنع عنك عشان انت بقيت في سكته ده كريم ده أكرم ما لي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به وتدعون ما وكلتم به بصوا بقى أول نقطة في العلاج بيقول إيه لأنا بشراركم أبصر من البياطرة بالخيل الدكتور البيطري يبقى الإنسان لما منا يمرض أهو على الأقل هيشتكي هيقول إيدي بتوجعني مش عارف إيه بيع إنما البيطري عامل برضه زي طبيب الأطفال هو مش عارف فعليه ان هو اللي يشخص ويشخص بايه بالفطنه ان هو يبقى عارف يبص كده يقول الخيل ده عنده المشكله الفلانيه او لما يبص على الطفل الصغير الطبيب الاطفال يقول ايوه ده هتلاقيه عنده كذا من غير ما المريض يشخص فبيقول لا انا بشراركم ابصر من البياطره بالخيل من الشرار يا ابا الدرداء هم الذين لا ياتون الصلاه الا دبرا الذين يتأخرون ويؤخرون الصلاة هؤلاء شرار الناس اثنين ولا يسمعون القرآن إلا جهرا القرآن بيتسمع امتى في الصلاة الجهرية اللي هي إلزام يعني أو يشغل الصبح إذاعة القرآن يعني يتبرك بآيتين كده وبس إنما القرآن يبقى منهج حياة ان القرآن يبقى تلاوة وسماع وتدبر وعمل واستشفاء لا فتقف يوم القيامة تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اشفع لي يا رسول الله سحقا سحقا بعدا بعدا ليه يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا في ناس النبي هيشفع لهم وفي ناس النبي هيتنصل منهم صلى الله عليه وسلم حاسسها يعني انت في احوج ما يكون خلاص بقى كده انا ضايع مفيش غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فاجري بقى هو ده ان شاء الله النبي هيشفع لي فبدل ان يشفع لك يتنصل منك ويقول كان هاجر للقرآن يا رب ليس مني ولا انا منه في بعض الحديث أنه يأتي الرجل بمظلمته فيقول يا رسول الله يا رسول الله يقول قد أنذرتك أنا قلت لك أنا ماليش دعوة فهذا حال شرار الناس الذين يتأخرون عن الصلوات الذين لا يقرؤون القرآن قصارى شأنهم مع القرآن أن يستمعوه في الصلوات الجهرية أما اللي ما بيسمعش خالص بقى ومتخلف عن الصلوات الجهرية كمان يبقى ايه الأخبار أنا كالعادة لا أترككم من غير درس عملي هنقعد من دلوقتي لغاية ما كل واحد مننا يعني يجيب آخره في البكاء والعويل الأمر لا يصح هكذا خلاص هنبكي على اللبن المسكوب لن ينفع الآن البكاء ينفع الآن العمل إزاي نخرج من التيه حالة التوهان والشرود والانحراف والزيغ ازاي نفوق ويبقى رسالة من موت الشيخ رسالة من اللي بيحصل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ان احنا نصحح الخطوات والمسار انا هقول لكم حاجة من سيرة الشيخ وناخد منها درس عملي ننفذه وتبقى هي دي رشدة العلاج اول شيء تعظيم قدر العلم الشيخ كان زي ما قلت لكم كان بارع براعة لم تسبق كثير المشايخ يقولوا انه كنت تسأل اي حد من محدثي مصر عن اي حديث ربما يقول لك طب انتظر أبحث عنه أشوف إلا الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله استحضار عجيب طب أنا هاخد من الكلام ده إيه أنا عايز برنامج عملي هاخد من الكلام ده إن إحنا نبقى عارفين بالعلم الشرعي إن إحنا نبقى طلاب لهذا العلم مش بقى أساتذة في العلم بالدنيا وللأسف جهلاء بالآخرة الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قبلها يقول إيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا طب ما بيتعلمه لم يعتبر هذا علم والحديث الجاي ده بقى اللي يرعب يا رب يوصل لقلبك وتطلع من الجلسة دي تقول هتعلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث الذي رواه الحاكم في تاريخه صححه الألباني إن الله تعالى يبغض مين كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة يبغض ممكن انت تكون قاعد بتجيبها شمال ويمين هو انا مش ماشي صح ليه انا ايه اخباري إيه ليه حوالي كده من العمول استاذ في الدنيا وجاهل بامر الاخره الكلام ليا وليك انا مش جاي اقول احنا كلنا في الهوا سوا عالم بالدنيا جاهل بالاخره ايه اخباركم يا شباب ينطبق علينا هذا الوصف نعرف ان حد مننا يصلح انه يبقى اسمه عالم بامر الاخره انت مستحضر للجنه كل يوم انت بتدخل الصلاه وتبقى كما كان حال بعض السلف يستقبل ربه ويشعر ان الجنه عن يمينه والنار عن يساره دي اخبارنا احنا اصلا عايشين لها كده لما تشوف حد ربنا بينعم عليه تقول اسال الله الجنه ولا بتبقى قاعد تقول يا شايف الناس هو كده لو النهارده انا قعدت اقول لك للصبح وانا واخد بالي في الدعوه ان الواحد لما دلوقتي بقينا نقول للناس يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى توعد اللي بيعمل الذنب الفلاني ده بالنار ربنا يحفظه ويرحمه بقى يقول كذا ما بقاش يتهز الا بايه اكتر حاجه تهزه العقوبات الدنيويه هي دي اللي مخوفه بعض الكتاب كاتبين على موضوع الزنا يقولوا ايه الزنا لم يعد خطيئه يعني زمان ده زنا مصيبة لا الزنا فضيحة فلو كتمي تبقى مفيش مشاكل ليه هان الله في القلوب فلم يعد العظيم الجليل الذي يهاب هيتوعد بنار بقبر غفور رحيم وكريم ويهمكش انما تقعد تقول هذا يستوجب مقته طالما هعيش كويس واركب عربية واتجوز واحدة حلوة واعيش في بيت جميل يبقى احنا زي الفل صح يا شباب فما بقاش ده هل فينا من يصلح ان يسمى عالم بامر الاخرة ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخرة كان الحسن البصري يقول والله لبلغ من احدهم بدنياه ان يقلب الدرهم بالدينار على ظفره فيخبره بوزنه هما زمان زي العملات فيقول له دي دي كذا دي تطلع 3 جرام دي تطلع كذا استاذ يعني يعني في امور الدنيا ما فيش بعد كده وما يحسن ان يصلي واحنا كده في شغلنا كل واحد ممكن يكون استاذ في شغله وبيعرف يجيب لقمه العيش وبيعرف يجيب مش لقمه العيش بيعرف يجيب الجاتوه بيعرف يجيبه ازاي تمام استاذ في دي انما لغايه النهارده اخوات والله ما تعرف احكام في الطهارة ألف به أخوات ما يعرفوا أحكام الحيض والاستحاضة أخوات ما بيعرفوا أحكام أولية وإخوة يجي لك يقول لك أنا عندي 30 سنة ومش عارف يعني غسل الجنابة هو بمية وصابون ولا بمية بس مش فاهم يعني إيه الموضوع أنا بقعد كده وخلاص كده بحط نفسي تحت الدش يبقى كده تمام أنا كده مظبوط عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة طيب يا شباب يبقى إيه المطلوب المطلوب عايزين طلبة علم يكون عندهم منهج متدرج علشان يسدوا الثغرة أنا هقترح مشروع عايزين نعمل إيه أنا فكرت اليوم إن إحنا نعمل مسابقة باسم الشيخ مسابقة باسم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لحفظ السنة عشان تخصصه ويبتدي ناخدها بشكل إيه متدرج الأول نعمل حفظ الأربعين النووية ماشي كل واحد اللي قلبه اتحرك إخوة وأخوات الكلام للجميع اللي بدأ يحس اللي حس بالخطر ياخد القرار من دلوقتي ويبقى لحظة تصحيح في حياتنا كلنا ونعملها بشكل منظم علشان الموضوع يبقى فعلا فعال عشان ما يبقاش انتوا تطلعوا سخنانين بس من الدرس وبعد كده كله ينام لا نحط برنامج زمني نقول مثلا خلال شهر صفر مثلا اللي جاي بحيث الناس كلها نبقى خدنا الشكل الدعوي والدعائي وهنحط بقى مش بس الأربعين النووية الأربعين النووية أمرها سهل لا نبتدي بقى بعديها حفظ اللؤلؤ والمرجان أو رياض الصالحين دي هتاخد بقى وقت قد كده بس ناس تبقى عاكفة عليها الناس كلها تتحرك يبقى فكر عملي مش ان احنا هنقعد نقول الله يرحم الشيخ وخلاص وانتهينا ما انا قلت هم يومين ثلاثة والاسبوع الجاي ولا حد هيفتكر ما هو كل واحد عنده اللي هيشغله فبالتالي ناخد من الموقف رد فعل ينفع انا مش عارف احفظ يبقى تدعو واحد يحفظ اخوك زميلك ابنك يبقى تطلعه بحيث ان هو يبقى السنة تجري في دمه ماشي ناس هتقول طب وحفظ القرآن يبقى نخليها رقم واحد لا شك حفظ القرآن أول حاجة يبقى الناس نشجعها اللي حافظ يعني حافظ جزء كويس هو ده اللي احنا نخليه ينتقل إلى حفظ السنة اللي عنده بقى الموهبة العالية ما شاء الله ويقدر يمشي في الاثنين يبقى تمام لكن بشكل تدريجي نخليها حفظة القرآن أو يبقى مثلا الناس الملتزم العادي يبقى على الأقل أنا كنت بنقول كده خمس أجزاء وحافظ الأربعين نووية مثلا يعني دي تبقى الحاجة البسيطة اللي عنده تمام الخطوة الثانية ما هو مش هنخليه بس يحفظ وخلاص احنا مش عايزينه ريكوردر احنا مش عايزينه مسجل ينطق انا عايزه يفهم فيبقى معاها شرح وفي اكثر من شرح موجود اللي مستفيض زي شرح الجامع بتاع الدكتور محمد يسري في شروح بتاعة الشيخ ابن عثيمين وفي شرح الشيخ صالح آل الشيخ في شروح كثيرة على الأربعين ممكن تبقى مفيدة جدا بحيث انه يبقى انت تقريبا لميت جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم اغلب الامور اللي انت هتحتاجها في حياتك ماشي ينفع طيب اللي مش هيقدر يحفظ يبقى هيحفظ تاخد بقى شكل كده عملي نبتدي نفعله يبقى ده حق الشيخ علينا ويبقى احنا فهمنا الرسالة نطلع جيل حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الحال ولا انتوا اه والله جميل الله ربنا يحفظك والله لا افكار حلوه قوي قوي لا جميله بلاش بقى احنا قلنا احنا هنبطل ايه شغل السميعه ده وانت قاعد دلوقتي فكر انت هتبقى فين اخوه واخوات ولا واحد من اللي قاعد الا هيحط نفسه في حاجه من الحاجات دي يا هتحفظ هتروح وانت راجع او بكره بعد صلاه الجمعه هتشتري كتاب الاربعين النوويه وهتقعد تحفظها هتخش النهارده على النت تعمل سيرش وتشوف مين اللي عامل شروح على على الاربعين صوتيه او شرح مكتوب مش هتسيب باب هتجيب كتاب زي جامع علوم الحكم علشان في شرح عليه هتجيب كتاب زي الجامع اللي احنا قلناه في شرح الاربعين ده جزء انت مش في السكه دي هتقعد تشوف مين من اللي حواليك ينفع يشتغل في الحكايه دي مش هتسيب مجال تقدر تعمل فيه حاجة وما تعملهاش ولو ما عملتش اللهم قد بلغت اللهم فشت ماليش دعوة بقى قد أقيمت الحجة وأنا ليس لي إلا أن أنا أقول الكلام ده وأنا معاك كلنا جنود في المسألة ماشي يا شباب أدي المنهج في كلمتين بس نشرحه بعد كده إن شاء الله في محاضرة كاملة رقم واحد قرآن القرآن ده احنا قلنا بحد أدنى لأي أخ خمس أجزاء ويبقى رقم واحد في حياته أول العلم حفظ القرآن عايز تبقى طالب علم ولا عايز تبقى ملتزم هو في فرق آه أصل طالب العلم ده هيبقى موضوع تاني ده احنا هنجنده انه يقعد يمسك الكتب ويقرا ويشتغل وما تعملش حاجة ما تعملش حاجة انت مالكش دعوة انت انت تحرر لنا المسألة تقول لنا دي صحيحة ولا ضعيف تقول لنا الفقهاء قالوا ايه في المسألة دي اقعد لنا انت في القصة دي مالكش دعوة انت بقى بالدعوة ومالكش انت دعوة بكذا ده مش شغلك فيبقى نطلع جيل فاهم رسالته فأول حاجة اللي على الكل المفروض أبقى عامل إيه؟ خمس أجزاء خمس أجزاء بس إيه؟ عشان بعض السلف كان يقول أنا مش فاهم إزاي ما بيقعدش يحفظ أمال يقعد يناجي بإيه؟ أمال بيدوق حلاوة إزاي؟ ما هي دي إنه يقعد يمسك آية وي... ويقرأها كده ويرددها و... ويعيش معاها و... ما هو ده قرآن معاه تفسير على الأقل زي ما قلنا كده ناخد إيه ناخد خلال السنة دي أنا بقول دلوقتي من دلوقتي لغاية آخر السنة يبقى معايا تفسير جزء عامة وتبارك جزء عامة وتبارك أخده من تفسير زي مثلا السعدي عشان الآيات اللي أنت بتقراها ومش فاهمها يبقى احنا خرجنا بإيه منهجية في طلب العلم الشرعي والدورة اللي احنا اتكلمنا عليها في النقطة الأولانية دي الملمح الثاني سريعا من حياة الشيخ وناخد منه الدرس عبادة الشيخ الشيخ قالوا كان لا يترك واجبا ولا مندوبا الشيخ ما تلاقيهوش يسيب سنة رأيتها بعيني رأسي الشيخ في وقت أذكار الصباح والمساء انسى لازم الوقت ده ده وقت الأذكار محافظ إلى أبلغ ما يكون على السنن كله ده عالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بس مش عالم بعيد يعني, يعني مشغول بالكتابة ومشغول بكذا لا في تطبيق فعلي وعملي يعيشه رحمة الله تعالى عليه فالفايدة ان احنا نطلع منها الجزء الثاني اللي هو العمل انه ما يبقاش طلب علم لعلم وانما طلب علم يورث عمل بقول في النقطة دي بشكل عملي الأخوات اسمعوا درس موجود على النت اسمه كوني عابدة يسمعوه خلال هذا الأسبوع والإخوة احنا قلنا قبل كده كذا مرة المناهج التعبدية اللي هي الحاجات الأساسية برضو نراجعها مع بعض إصلاح الفريضة اثنين النوافل ثلاثة القرآن ورد القرآن لازم ختمة كل شهر لازم كل يوم 12 ركعة لازم الخمس صلوات يتم إصلاحها بحيث أنها تبقى من الجماعة الأولى خمس صلوات أذكار الصباح والمساء دول شيء مقدس في حياتك ما ينفعش تتخلى عنه بأي حال من الأحوال القيام ولو بركعتين بعشر آيات في البداية بعدين تثبت مئة آية الدعاء والتضرع التبتل إلى الله سبحانه وتعالى إن لازم يبقى ليك وقت اعتكاف يا إما تقعد قعدة الشروق يا إما تقعد ما بين المغرب والعشاء ده لازم يوميا في حياتك هو ده اللي كان بيعمله الشيخ وهو عشان كده بقى فلان من الحاجات أيضا الرسالة اللي وصلت لنا من موت الشيخ الرسالة الثالثة قصر الأمل ما هو الشيخ مات عنده 52 سنة ومحدش كان مصدق ومات فجأة بيقولوا يومه كان عادي جدا صلى العشاء وراح عمل زياراته اللي كان بيعملها وقضى كذا ودخل مكتبته بيسجل عادي خالص ولا في أعراض ولا رقد على الفراش والناس اجتمعت وجابوا له أدوية وحاولوا وبعدين ما ينفعش مات في ثانية مات فأنت ليه لا إيش دراك وما يدريك لعل الساعة قريب فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء قصر أملك أخيرا المعنى الأخير اللي أنا عايز أقف عليه زهده وورعه احنا أخذنا في ثناء الكلام ان الشيخ كان زاهد إلى أبعد حد إلى أبعد ما تتصور أنا لما دخلت البيت احتقرت نفسي والله الذي لا إله غيره أنا احتقرت نفسي فدخلت بصيت الشيخ قاعد يعني مكتب متواضع جدا جدا جدا ترابيزة كده ترابيزات الرخيصة دي وكرسي عادي خالص كرسي خشب كده عادي ادي الشيخ والمكتبة من كل النواحي طبعا حاجة ما فيش البيت عادي أقل مما تتصور يعني هو ده الشيخ إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون النبي قال لهم كده قال لهم قدامكم داهية في الطريق قدامكم عقبة صعبة قوي مش هتعرف تعديها مش هيعرف يعدي عشان ما يتهش إلا المتخفف إلا اللي الدنيا مش في قلبه والدنيا في إيديه بتروح وبتيجي إيه الدنيا قلت لكم سايب 530 جنيه ده لو كان عايز بخبطة تجيله ألفات الألفات تحقيق كتاب مش عارف ايه الشيخ فلان الفلاني ومشايخ الدنيا تقدم له الكتاب يوزع بالالافات النسخ لو عايز كانت الفلوس تنزل عليه مطر هو كده هو زي ما قال انا عايش لك يا رب مش عايز الا ان انت ترضى عني يا رب الاخوه بيقولوا كانت الكلمه دي تحت لسانه كتير جدا قدامه هدف وعاش له رضاه والقرب منه وهو ده الملمح اللي احنا عايزينه كفاية بقى طلع الدنيا من قلبك الله يكرمك بلاش الهم اللي محيرك لأن النبي قال شتت الله عليه شملة لما تلاقي الواحد تايه اعرف ان الدنيا لما تيجي تقول لي مش عارف امشي كده ولا كده اعمل ايه اسوي ايه الدنيا متلخبطة شتت الله عليه شمله متلخبطة عشان الدنيا في قلبك الدنيا ايه انا مش عايز فلوس ممكن تكون عايز تميز صيت عايز تبقى انا يوم ما تخليها هو تنصلح كل احوالك يوم ما تبقى هو سبحانه وتعالى مش انا عايش ليه بس يرضى معاك فلوس ليه والله استعملها في خدمة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا مش عايز منها حاجة مش عايز تعيش مش عايز تركب العربية آخر موديل مش عايز كذا هعمل بيها إيه ما دخلتش معايا قبري كلمة كانت جميلة ولعلها مناسبة للختام أحد الإخوة بيقول لي لما شفت جنازته هفت نفسي إن تكون دي جنازتي بس افتكرت نصيحة قالها لي أحد الإخوة قال لي لو مات فلان مين هيمشي في جنازته انت لو مت مين هيمشي في جنازتك انت فاهم اللي انت هتعيش له هو ده الامام احمد كان بيقول آية ما بيننا وبين اهل البدع يوم الجنائز شوفوا مين اللي ماشي في الجنازة ما هو لو ممثل مات ولا لعيب كرة مات ولا بتاع ما الناس هتمشي الافات بس مين اللي هيخرج في جنازته هيخرج علماء البلاد وصالحوهم ويترحموا له ويتشفعوا له ولا هيخرج غوغاء الناس مين هيمشي في جنازتك افتكرها الكلمة دي كتير عشان لو انت عشت بتاع دنيا هيمشي لك بتوع الدنيا وبتوع الدنيا دول ربنا بيبغضهم ما بيحبهمش اصل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ولا هيمشي لك اهل الاخرة واهل الاخرة دول هو اللي بيحركهم قلوبهم بيديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء فهتلاقيهم لو انت تنفع هيمشوا لك فيها لو انت مش هتنفع قد يعرضوا عنك أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا